ولكن من الجنة من الجنة وانت داخل الجنه بقى عايزك تتخيل منظر تستقبلك زوجتك من الحور العين اذا كان زوجه او اثنين او اكثر اثنين او اكثر فهتستقبلك ود غنية هتستقبلك ود غنية طب يا ترى الحوراء هتغني تقول ايه؟ يا ترى الحوراء هتغني تقول ايه؟ نحن الخالدات فلا تمتنا نحن الآمنات فلا تخفنا نحن المقيمات فلا تضعنا نحن الخيرات الحسان
زوجة من الجنة
تعالوا نمسك كده الوجه ونصف الحور العين اول حاجه في الحور العين بياض الوجه وحسنه حسن الوجه في نساء بيضة وما فيهاش ريحة الجنة لكن لا لكن لا حوراء حوراء قال عنها جل وعلا حسان حسان تعال نشوف نقاء الخد وصفاء الخد وحمراء وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يريان تعالوا يا شباب بقى نشوف جمال أنف الحوراء وفي غاية الطهارة والجمال زوجة تعالوا نشوف العينين عين الحوراء شكلها عامل من ايه الجنة والمرأة العينية التي جمعت عيناها صفات الملاحة والحسن وأما الشعر طب تعالوا نشوف شعر الحوراء شكله عامل ايه ان في الراس اجتمع حاجتين ضد بعض والاثنين مخلينها في غايه الحسن والجمال ايه هم يا جماعه والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت دوائب الأغصان
وأما يديها تعالوا نشوف ايديها ناعمه ازاي والمعصمان فان تشأ شبههما بسبيكتين عليهما كفان يدا من الحور في السماء ويضها خواتم ذلية أضاءت لها الأرض كما تضيء الشمس لأهل الدنيا أما الساق تعالوا تعالوا نشوف يا شباب شفافية ساق الحوراء وبياض قدميه وأما ريحها تعالوا نشوف ريح وحلل الحوراء وما أدراك ما المعاملة ايه تاني يا شباب من صفات الحور مقيمات لا تخرج وتسيبك ولا تمشي وتروح لاهلها مفيش بقى خلاص بقى يعني ايه عايشه معاك عايشه معاك زوجتي
زوجة من الجنة من الجنة في ايه تاني من صفاتهم الجميله جدا جدا ان ما يكونش حد اتجوزها وما يكونش حد قرب لها قبله الحوراء اللي انت هتاخدها وتبقى زوجتك في الجنه هي دي بتاعتك انت أنا لي أنت لا أخشى عذولا همه مقتي لقد أذن الزمان لنا بوصل غير منبت صفات صفات الحب لو أن حوراء رسقت في سبعة أبحر لعذبت البحار من عذوبة فمها حاجة يا جماعة ما يتصورش عليها حاجة يا جماعة ما يتصورش عليها طب تعالوا نشوف بسرعة كده حال أدنى أهل الجنة مع الحور العين
زوجة من الجنة من الجنة طبعا أكيد بقى الأخوات هيقولوا الإخوة ليهم الحور العين في الجنة والنعيم وعمال توصف أمال إحنا لينا إيه؟ سؤال وجيه صحيح سؤال وجيه أمال النساء ليهم إيه؟ أمال النساء ليهم إيه؟ أمال النساء ليهم إيه؟ احنا لسه عاملين بنشوق الشباب كده عشان بس يسخنوا لطاعة الله سبحانه وتعالى وعلشان ما شاء الله يبداوا بقى يدفعوا المهر بقى يدفعوا المهر بقى جينا بقى لبيت القصيدة عايزين نعرف مين اللي هيفوز بالحور العين عايزين نعرف مين اللي هيفوز بالحور العين الجزيرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار الكريم زوجة من الجنة لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار والآن نترككم مع هذه المادة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه الليلة الميمونة المباركة وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه آه، الحقيقة يا جماعة درس الليلة درس آه، مش هقول مهم وبس آه، بل هو هدية لكل أخ مسلم ولكل أخت مسلمة آه، ربنا يحفظ الجميع ويجمعنا وإياكم مع النبي في الجنة حاجة جماعة في زمن الماديات اللي احنا عايشين فيه دلوقتي آه، تعثرت ذل أسباب العفاف كتير من الشباب والإخوة آه، نفسهم يتجوزوا ومش عارفين الأمر متعثر جدا وكتير من الأخوات نفسها يعني ربنا يحفظها نفسها ربنا يرزقها بزوج يعينها على طاعة الله وياخد بإيديها إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى والمسألة أصبحت أيضا صعبة صعبة الأسباب كتيرة جدا يا جماعة من ضمن الأسباب يعني مش عايزين نقول أسباب اقتصادية لكن هي أسباب نفسية وأسباب اجتماعية أكتر وأسباب دينية أكتر إن كتير من الناس لا يلزموا أنفسهم بشرع الله ولا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة ويقول صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إنما الإنسان بيطالب كل أولياء الأمور بأن هم ييسروا أمر الزواج لكن قل من يستمع لنداء النبي صلى الله عليه وسلم النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان قدوة في هذا الأمر يعني النبي عليه السلام ما أصدق امرأة من نسائه بأكثر من 400 أو 500 درهم شوف قد ايه ولما اراد ان يزوج فاطمه سيده نساء الدنيا وسيده نساء اهل الجنه لما حب يزوجها من علي بن ابي طالب يعني لم يجد عند علي شيئا فقال له اين درعك التي كنت تقاتل بها؟ قال انها مكسوره يا رسول الله قال ائتني بها فجاء علي الى النبي صلى الله عليه وسلم بدرع مكسوره بدرع يا جماعه مكسوره فرفعها النبي وقال هذا مهر فاطمه بنت محمد صلى الله عليه واله وسلم فإن كان بنتك أفضل من بنت النبي قول يعني ما فيش واحدة أفضل من فاطمة رضي الله عنها وارضاها رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسر زواجها بهذا الأمر لأن قيمة الفتاة يا جماعة مش بالذهب الذي يساق إليها ولا بالعفش ولا بالأساف ولا بالشقة ولا مش مش هي دي قيمتها يا جماعة قيمتها إن ربنا يكرمها بزوج صالح ياخد بإيديها إلى جنة الرحمن حيث النعيم والمتاع واللذة الكاملة في دار النعيم التي أعدها مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى فمطلوب من اولياء الامور هم ييسروا الامر ففي ظل هذا الزمان الامر اصبح ظلمات بعضها فوق بعض ومعلوم يا جماعه ان في ميل فطري يعني شديد جدا بين الرجل وبين المراه الامر مزين يا جماعه المولى عز وجل يقول زين للناس حب الشهوات اول حاجه ايه من النساء فالمراه مزينه للرجل والرجل مزين للمراه والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء مع ان النساء اصلا يا جماعه من الدنيا مش ربنا قال كده زين للناس حب الشهوات من النساء في اخر الايه ليه؟ ذلك متاع الحياه الدنيا لكن قال اهل العلم ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطوره شان الخاص يعني فاتقوا الدنيا ومن ضمنها ايه النساء وعلى وجه الخصوص واتقوا النساء ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت كانت في النساء وطبعا النبي عليه السلام لأنه يعلم يقينا أن الزواج فيما بعد لن يكون ميسورا كما كان ميسورا في عهده صلى الله عليه وسلم فدلهم على العلاج دل شباب الأمة على العلاج الذي يجعل الشاب حينما يتعثر في وجهه أمر الزواج أنه إزاي إيه يعصم نفسه من إيه من الفتن فيقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع يعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني وقاية خد بالك بعض الشباب يقول لك ما أنا صمت وجربت وما نفعش اقول لك انت صمت يوم او اتنين او تلاتة وبعدين لا لازم تكمل ده اولا ثانيا انت مع الصيام في حاجات تانية لازم تعملها لازم تغض البصر ما انت لو بتصوم وما بتغضش البصر يبقى الصيام مش هيأثر معاك في حاجة خدت بالك يبقى ايه فعليه بالصوم فانه ايه فانه له وجاء كان النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم كان بيرتقي بأرواح الصحابة دايما والأمة إلى جنة الرحمن بمعنى أنت النهاردة مش لاقي تتجوز يوم النبي عليه الصلاة والسلام يصبرك بأنه إيه يفكرك بأن الجنة فيها حور عين وفيها وفيها وفيها أنت فقير خدت بالك فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه يصبرك بأن أنت ستدخل الجنة قبل الأغنياء ب 500 عام والحديث رواه الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنياء المؤمنين إيه ب 500 عام أو بنصف يوم خد بالك من حاجة طبعا كما قال الإمام ابن القيم مش معنى دخول الفقير قبل الغني المؤمن ب 500 عام معنى كده ان الغني لما يخش بعد كده يبقى في مرتبة الفقير او اقل لا ممكن يكون اعلى منه بدرجة واثنين وثلاثة و100 درجة خدت بالك بس هو يتأخر ليه عشان يحاسب على المال كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن إيه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه السؤالين دولت وعن علمه ماذا عمل به خدت بالك المسألة عاملة ازاي فأنت عارف عاملة زي إيه عاملة زي اللي جاي من السفر وجاي بقى داخل المطار ومعهوش أي حاجة غير جواز السفر وقرشين ثلاثة كده في الشنطة صغيرة يجي عند بتاع الجمرك معاك ايه ما معيش حاجة طب عدي يوم عدي ما هيقف ليه التاني بقى لا معاه زكايب ومحمل و... لا اقف بقى ايه آه، نسهر بقى سهرة مع بعض كده نشوف ايه اللي ايه ايه اللي موجود معاك آه، ولله المثل الاعلى يوم القيامة لما تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ويسألك ها جبت المال منين وصرفته فين ابدا يا رب هم ال 300 جنيه بتاعت الحكومه اكلنا بيها انا والعيال عيش حاف والحمد لله وايه وخلاص تقوم تعدي مفيش حاجه عندك تسال عنها انما بقى اللي معاه مليار ومليون و2 مليون و5 مليون وارنب وفيل والحاجات ديت هتلاقي اه ده يقف يتسال ممكن يكون راجل صالح جدا ما شاء الله جاب الفلوس من الحلال وصرفها في الحلال وتصدق ودا- ودفع زكاة مال وكان بيعمل خير كتير اه يخش الجنة هيتأخر شوية عشان يتسأل عن المال لكن لما يدخل بقى يكون بسبب انفاقه للمال ده بفضل الله يكون في درجات عالية جدا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام ايضا كان يعزي الذي يخشى من الموت عارف ان كل الناس بتخاف من الموت خد بالك لما النبي قال والحديث رواه البخاري لما قال ايه من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه أمنا عائشة قالت إيه قالت يا رسول الله أكراهية الموت فكلنا يكره الموت خدت بالك فكل الناس بتكره الموت. ده حقيقة أي إنسان بيكره الموت حتى لو كان صالح ليه هو خايف إن يكون من عمله ما اتقبلش آه عنده حسن ظن بالله لكن هو عنده سوء ظن بنفسه خدت بالك فالذي يخشى من الموت النبي عليه السلام يوم ايه يوم يبشره ويعزيه خد بالك ستخلد في الجنة ان شاء الله الموت اللي انت خايف منه في الدنيا اصل الدنيا دي مش دار نعيم دي دار ابتلاء وامتحان انما بقى في الجنة تخلد مفيش موت ويعز المريض انت بقى مريض في الدنيا وتعبان وصبر لا في الجنة بقى مفيش امراض مفيش لا فيروسات ولا امراض ولا عدوى ولا اي حاجة ويعز العجوز الراجل اللي كبر في السن والست اللي كبرت في السن ومتضايقين وزعلانين ونفسهم يبقوا شباب اه في الجنة هتبقى شباب على طول مفيش بقى حد يعجز ولا اي حاجه ويعز البائس الذي لم يسعد في دنيا ان انت ستسعد في الجنه ايه الدليل على كده حديث جميل قوي بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد من قبل الله هتسمع الأربع نداءات دولت وأنت على باب الجنة ربنا يجمعنا وإياكم يا رب ويسمعنا هذا النداء فينادي مناد من قبل الله خد بالك يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا يبقى كده إيه العزاء بتاع ايه اللي خايف من الموت لا ما تخافش مش هتموت كل النعيم اللي هتشوفه بعد كده واللي هتتنعم بيه مش هتسيبه ولا يسيبك يبقى إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا طب تاني حاجة وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا اللي كان مريض في الدنيا وزعلان ومتضايق وحزين في الجنة مفيش أي أمراض خالص وبعدين وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا اللي كان زعلان إنه بقى عنده 80 و90 سنة ونفسه يرجع شباب نفسه يرجع 20 سنة ولا 15 سنة هتبقى في الجنة سنك 33 سنة اللي هو سن اكتمال الشباب وتفضل على السن ده على طول ثابت وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا ويجي سيدك صلى الله عليه وسلم يعز المبتلى الإنسان بقى اللي إيه؟ اللي اتعذب في حياته اللي عانى بقى من الفقر والشدة والمرض والضيق والضنك والابتلاء وكل ده آه ستنسى كل شقاء وكل بلاء مع أول غمسة في جنة الرحمن بس بشرط إن أنت تكون موحد لله وتكون مؤمن بالله ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة واحدة في النار ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت نعيما قط فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط في المقابل بقى ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط في نفس برضه المنوال بتاع هذا الكلام يعزي النبي صلى الله عليه وسلم كل شاب أعزب اللي ما اتجوزش او اللي اتجوز وزوجته ماتت او ال- الاخت اللي ما اتجوزتش ان هو هيفوز يوم القيامه بالحور العين وهي كمان ستفوز بزوج في الجنه يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في وصف أهل الجنة يقول أزواجهم الحور العين في رواية تانية قال ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن يبقى موضوعنا النهارده عن ايه يا شباب؟ موضوعنا النهارده انا قلت في بدايه الدرس ان هو ايه؟ هديه هدية لكل شاب لسه ما اتجوزش ولا قادر يتجوز وهدية لكل أخت ما اتجوزتش ولا لسه قادرة تتجوز عشان كده في بداية الدرس ده أنا بسأل الله عز وجل والله من كل قلبي أن ييسر الزواج والعفاف لكل شبابنا وأخواتنا كل اللي سمع هذا الكلام إن شاء الله يؤمن على هذا الدعاء وإن لم يتيسر لأحدهم الزواج في الدنيا فنحن نعلم يقينا أن العيش عيش الآخرة وإن النعيم الحقيقي يا جماعة واللذة الكاملة في الجنة اللي ربنا قال عنها إيه كما في الصحيحين أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وبعدين يعني أنا عايزك برضو إيه يعني تبقى مطمن ده الحمد لله ده انت في الجنه لما ربنا يكرمك بالحور العين على الاقل يا اخي في الجنه الحمد لله ما فيش خلع انت هنا بتتخلع بالسنه انما هناك الحمد لله ربنا يكرمك يعني ما فيش خلع ولا حاجه فتنعم مع الحور العين خالدا مخلدا في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. هنعيش الليله يا شباب مع درس بعنوان الفائزون بالحور العين. وسنذكر أيضا ما لنساء الدنيا من النعيم والأزواج في جنة الرب الرحيم سبحانه وتعالى طيب قبل ما نتكلم بقى عن الفائزين بالحور العين تعالوا نشوف اصلا وصف الحور العين ايه رايكم نوصف بعد ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم تعالوا نوصف الحور العين كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وكما وصفها الرب العلي قبل ذلك سبحانه وتعالى اول حاجه تعالوا نمسك كده الوجه ونصف الحور العين اول حاجه في الحور العين بياض الوجه وحسنه الحوراء حوراء يعني ايه يعني البيضاء شديده البياض بياض نقي جدا وناصع جدا وفي نفس الوقت تلاقي بياض عينها شديد النصوع يعني بياض ناصع جدا والسواد اللي في العين شديد السواد يبقى البياض بتاع الوجه بياض ناصع لكن خد بالك من حاجة مش بياض ناصع يصل إلى حد البرص لا بياض مشرب كده ايه بصفرة جميلة جدا زي اللون البرونزي كده فاهم ازاي؟ وإذا قال جل وعلا كأنهن بيض مكنون كأنهن ايه؟ بيض مكنون خدت بالك؟ يبقى بيضة وبياضها مختلط بصفرة كده جميلة وفي نفس الوقت بياض العين ناصع جدا وسواد العين سواد يعني ناصع جدا بفضل الله سبحانه وتعالى خد بالك من حاجة تانية هي ممكن تكون بيضة ومش جميلة ما في نساء كده في نساء بيضة وما فيهاش ريحة الجمال لكن لا الحوراء قال عنها جل وعلا حسان قال الألوسي رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا حسان أي حسان الخلق والخلق الاتنين في وقت واحد يبقى اذا بياض الوجه ما شاء الله مختلط ايه بصفرة كده جميلة كأنهن بيض مكنون والبياض بتاع العين ما شاء الله ناصع والسواد ايضا ناصع وحسان الخلق والخلق في غاية الحسن والجمال تعال نشوف نقاء الخد وصفاء الخد وحمرته يقول ابو سعيد الخدري والحديث رواه الحاكم باسناد حسن واحنا عمالين بنوصف حته حته كده عشان نشوق شبابنا اللي لسه ما اتجوزوش عشان نشوقهم للحور العين في الجنه ربنا يجمعنا واياكم في الجنه آه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا كانهن الياقوت والمرجان قال ينظر الى وجهه في خدها اصفى من المراه يا سلام يبص كده في في خد الحوراء يشوف وشه سبحان الله قال الامام ابن القيم وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يريان فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعيان تعالوا يا شباب بقى نشوف جمال أنف الحوراء أنف الحوراء جميل جدا وفي غاية الطهارة والجمال ليس به مخاط ولا أذى ولا رشح ولا برد ولا زكام يقول جل وعلا مطهرة قال ابن عباس أي مطهرة من القذر من القذر والأذى تعالوا نشوف العينين عين الحوراء شكلها عامل إيه يقول جل وعلا وحور عين أنا عايزك بس تتخيل كده وتجمع معايا بقى الأوصاف اللي احنا هنذكرها ديت اللي ربنا أصلا قالها واللي نبع السلام وضحها صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا حور وحور إيه وحور عين والعين جمع عيناء خد بالك والمرأة العيناء هي التي جمعت عيناها صفات الملاحة والحسن يبقى عينيها واسعة ما شاء الله في طول وطبعا البياض ناصع والسواد واضح وبياض الوجه ما شاء الله مشرب بصفرة شيء فوق الخيال يا شباب ربنا يرزقنا اياكم يا رب طب تعالوا نشوف شعر الحوراء شكله عامل ايه خد بالك الامام ابن القيم بيتكلم عن شعر الحوراء مبينا ان في الراس اجتمع متناقضان حاجتين ضد بعض والاثنين مخلينها في غايه الحسن والجمال ايه هم يا جماعه ان الوجه نفسه في غاية البياض والحسن والجمال كأن الشمس تجري في وجهها وفي نفس الوقت الشعر في غاية السواد شديد السواد وشعر طويل جدا لا يخالطه أي شيب ولا جعودة ولا أي شيء فهو أسود مثل الليل قال الإمام ابن القيم والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان يا سلام سبحان الله يبقى الشعر اسود وطويل وناعم ليس فيه شيب ولا جعوده لا خشن ولا في اي شيب ما فيش اي حاجه شعر اسود والوجه ابيض مشرب بصفره والعينين ما شاء الله متسعه والبياض فيها واضح والسواد فيها ايه واضح تعالوا نشوف ايديها ناعمه ازاي الحوراء في الجنه عامله ازاي خد بالك آه، المعصم بتاعها وكفها في غايه اللين والجمال والمعصم هو موضع السوار يعني طرف الذراع يقول الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه والمعصمان فإن تشأ شبههما بسبيكتين عليهما كفان كالزبد لينا في نعومة ملمس أصداف در دورت بوزان يقول ابن عباس كنا جلوسا مع كعب فقال لو أن يدا وده طبعا أثر من الآثار وبنذكرها يا جماعة على سبيل الاستئناس فقط مش على سبيل إن احنا نستدل بيه آه يقول ابن عباس كنا جلوسا مع كعب فقال لو أن يدا من الحور في السماء بياضها وخواتمها دليت يعني لو نزلت كده من السماء لأضاءت لها الأرض كما تضيء الشمس لأهل الدنيا ثم قال إنما قلت يدها فكيف بالوجه ببياض الوجه وحسنه وجماله وتاجه وياقوته يا سلام يعني إذا لو أن بس فقط إيديها وذلك جاء في الأثر لو أن بعض بنانها بدا لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر ولو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب تعالوا نشوف يا شباب شفافية ساق الحوراء وبياض قدميها يقول جل وعلا كأنهن الياقوت والمرجان في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم ولكل منهم زوجتان ده لمين؟ لأهل الإيمان ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب ولكل منهم إيه؟ زوجتان اثنتان خد بالك يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن تخيل يعني مخ الساق نفسها من جوه تشوفها من وراء ايه هتشوف الحديث الثاني من وراء سبعين حلة تبقى لابسة سبعين حلة وايه وانت شايف مخ الساق من ايه من شفافية جسدها آه الحوراء في جنة الرحمن سبحانه وتعالى تعالوا نشوف ريح وحلل الحوراء احنا لسه عاملين بنشوق الشباب كده عشان بس يسخنوا لطاعة الله سبحانه وتعالى وعلشان ما شاء الله يبدأوا بقى يدفعوا المهر بقى ما هو لازم انت عايز الحور يبقى لازم تدفع من هنا إذا كنت أنت بتحوش وبتجتهد وتتعب عشان تتجوز واحدة من أهل الدنيا فما ظنك بقى بنساء أهل الجنة أو بالحوراء في جنة الرحمن سبحانه وتعالى حديث رواه البخاري آه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا يا الله لو اطلعت بس ظهرت بس خدت بالك لملأت ما بين السماء والأرض إيه ريحا وفي رواية مسلم يقول صلى الله عليه وسلم على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما وحللهما يقول عبد الله بن مسعود إن المرأة من نساء أهل الجنة لتلبس عليها سبعين حلة من حرير خد بالك فيرى بياض ساقيها من ورائهن ذلك بأن الله تعالى يقول كأنهن الياقوت والمرجان يقول ابن مسعود ألا وإن الياقوت حجر لو جعلت فيه سلكا ثم استصفيته نظرت إلى السلك من وراء الحجر يعني حجر كده الياقوت ده لو حطيت سلك في وسطه خد بالك وبصيت في الحجر هتشوف السلك الحور كده الحور ما شاء الله تبقى لابسه 70 حله وانت شايف مخ ساقها من وراء ايه؟ من وراء 70 حله. يقول جل وعلا عنها وازواج مطهره قال ابن عباس رضي الله عنهما مطهره من القدر والاذى. يقول الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه وإذا انحضرت رأيت أمرا هائلا ما للصفات عليه من سلطان لا الحيض يغشاه ولا بول ولا شيء من الآفات في النسوان ويقول جل وعلا في وصف الحور العين عربا أترابا خد بالك بقى من حاجة العروب هي المرأة التي تتفنن خد بالك من اللفظ تتفنن في كلام العشق والغرام والحب لزوجها في الحلال يبقى لو كان في الحرام ما يبقاش كده يبقى حرام يبقى ايه تتفنن في الدنيا اه معلش يعني كتير من الناس اللي ربنا يكرمهم بنعمه الالتزام ما بيلاقيش الكلام ده من زوجته او صعب انه يلاقيه هي ما عندهاش القدره على انها تقول له كلام حب في الجنه بقى ربنا يكرمك بقى ما شاء الله هتسمع زي ما انت عايز وفوق ما انت عايز فالحوراء في الجنه تقول لك اجمل كلمات العشق والحب والغرام في الحلال في الجنه طب واترابا يعني في سن واحده وقيل ان الكلام ده طبعا عن ايه عن زوجات الدنيا في الجنه عربا اترابا ال- يعني الامر يشمل ده ويشمل دي يشمل الحوراء ويشمل ايه زوجة الدنيا يبقى اترابا يعني ايه يعني في سن واحده وده من اجمل الاشياء اللي النساء بتحبها لان المراه ما بتحبش انها تحس انها عجزت واللي معاها دي لسه صغيره في السن بتحب انها تفضل على طول صغيره فاترابا يعني هيفضلوا ايه في سن 33 سنه زي سن الرجل في الجنه ويفضلوا على طول في السن ده وده من كمال اللذه طيب في حاجه تانية من صفات الحور العين اه خالدات يا سلام كما جاء في الحديث هنسمع الحديث كمان شويه آه حينما تغني الحوراء لزوجها في الجنه او تغني الحور لازواجهن في الجنه فيقولن نحن الخالدات فلا تمتن وكما قال جل وعلا ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها إيه خالدون الخلود يا جماعة دي معنى جميل قوي انت لو تاخد بالك منه اللي هو ايه دوام المتعة ما هي طالما هي مخلدة وانت مخلد يبقى المتعة ايه المتعة مستمرة على طول يبقى دوام اللذة والمتعة وحسن العشرة وان الحوراء ما هياش متعة عارضة وبعدين تنقطع لا دي خالدة خا- متعة خالدة متعة مستمرة فمزاء وفوق ده كله ايه آمنات برضه زي ما ايه هياتي في الحديث اللي هنسمعه دلوقتي نحن الامنات فلا تخفنا انت عارف ان الخوف بيخلي اي انسان يكدر عليه ال- ال- اللذه اللي هو فيها اديك مثل بسيط بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم تخيل كده لو جيت قلت لك تعالى دلوقتي كل ديك روم اهو ماشي وبعدين بعد ده كله ايه هتخرج هتلاقي واحد مستنيك بره البندقيه هيقوم معاك بالواجب يعني انت- بالله عليك انت ممكن تشعر باي لذه وانت بتاكل طبعا لا طب تعالى بقى في المقابل اقول لك تعالى كل بقى ايه لقمه ايه بشويه مش او شويه فول وانت في امان هتاكل وانت ايه مستريح ومبسوط صح ولا لا اه سبحان الله فنعمه الامان نعمه ايه عظيمه فالخائف لا يتمتع باي متعه طالما انه خائف فلما يكون هو في امان وزوجته كمان في امان يشعر باللذه والمتعه في ايه تاني من صفات الحور العين يا جماعه ها يا شباب ناعمات ناعمات دي جايه من ايه من التنعيم والنعيم اللي هو ضد البؤس ولذلك هتلاقيهم هيقولوا في الاغاني بتاعتهم نحن الناعمات فلا نبأس وربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول لاهل الجنه ادخلوا الجنه انتم وازواجكم ايه تحبرون يعني تنعمون وتسعدون في ايه تاني من صفاتهم راضيات يا سلام ونعمه الرضا في الزوجه نعمه عاليه قوي قوي قوي قل ان تجد اليوم زوجه راضيه زوجه ما شاء الله يعني حاسه بالرضا عن زوجها وانه مهما جاب لها اشياء بسيطه جدا هي مبسوطه هي فرحانه ليه؟ لان هي عايشه معاه في طاعه ربنا سبحانه وتعالى وعارفه ان النعيم المقيم مش في الدنيا انما هو في الجنه خد بالك من حاجه يبقى راضيات الحور العين إيه؟ راضيات لا يسخطن ولا يتضجرن ولا يكفرن العشير ولكن يقولن نحن الراضيات فلا نسخط ابدا ولذلك سبحان الله من اعظم النعم اللي ربنا بينعم بها على اهل الجنه ربنا يجعلنا واياكم من اهل الجنه حديث في البخاري ومسلم ان ربنا سبحانه وتعالى لما يطلع على اهل الجنه يقول يا اهل الجنه هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك فيقول جل وعلا افلا اعطيكم افضل من ذلك فيقولون واي شيء افضل من ذلك فيقول جل وعلا ان احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا دي نعمه كبيره جدا يا جماعه ايه تاني يا شباب من صفات الحور مقيمات لا تخرج وتسيبك ولا تمشي وتروح لاهلها مفيش بقى خلاص بقى يعني ايه عايشه معاك انت بتتمتع بيها وهي تتمتع بيك وعايشين مع بعض على طول ما بتفرقوش بعض ابدا ولذلك هي تغني في برضه في الاغاني اللي هتغنيها لزوجها في الجنه نحن المقيمات فلا تضعن يعني لا بتسافر ولا تخرج بعيد ولا تفارق بيتها هي قاعده مقيمه مع زوجها حبيبها في الجنه في ايه تاني من صفاتهم الجميله جدا جدا مقصورات في الخيام جميل قوي جميل قوي ان الواحده تكون قاعده في بيتها مع زوجها ما يجيش من بره يلاقيها مش موجوده او يلاقيها مسافره او ما تستاذنوش في انها تسافر ولا يحل لامراه ان تسافر الا معها ذو محرم ففي الجنه بقى النعيم ده كله تلاقيه مكتمل ما انا بقول لك هي الجنه يا جماعه ربنا يبارك فيكم يا شباب ويجمعنا واياكم في الجنه الجنه هي دار النعيم الكامل واللذه الكامله التي لا تنقص ابدا ولا تنتهي ابدا ولا تقدر ابدا مفيش اي شيء يقدر لذتك هناك هناك انت في لذه وبس هناك انت بتتمتع وبس ربنا يرزقنا واياكم الجنه خدت بالك فالزوجه بتاعتك من الحور العين مقصوره عايشه في الخيام حور مقصورات في الخيام قاعدة في الخيمة الخيمة دي وصفها ايه آه سبحان الله يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصف الخيمة كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في رواية البخاري النبي عليه الصلاة والسلام ايه إن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا في السماء في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن في رواية مسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا يبقى في رواية البخاري عرضها ستون ميلا وفي رواية مسلم طولها ستون ميلا اجمع بين الروايتين يبقى خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها ستين ميل وعرضها ستين ميل تخيل بقى خيمة قد ايه دي, دي الخيمة اللي الحور ايه قاعدة فيها خد بالك يبقى حور مقصورات في الخيام طيب لما تيجي تخرج بقى من الخيمة شوف بقى من كمال اللذة بقى اللي انت ممكن تتنعم بيها عارف اي واحد في الدنيا ممكن لو خرج مع زوجته يبقى متضايق جدا ان هي هتشوف رجال او رجال هيشوفوها حتى لو كانت منتقبة يتضايق ان حد يبص لها حتى وهي لابسة النقاب ويتضايق لو ظن ان هي ممكن تبص او تشوف اي واحد ولو حتى غصب عنها في الجنة بقى الكلام ده مش موجود ليه لان هي الحوراء قاعدة في الخيمة اللي هي ايه لؤلؤة مجوفة لما تيجي تخرج آه ربنا بيقول ايه يا جماعة وعندهم قاصرات الطرف أتراب يا سلام تقصر طرفها لا تنظر إلا إلى زوجها بس ما فيش حد شايفاه إلا زوجها وبس ما تبصش لأي حد تاني من أهل الجنة لا يمكن عينيها تقع على حد إلا إلا على زوجها وده من النعيم يا شباب اللي أنت ممكن تتنعم بيه إن شاء الله في جنة الرحمن آه سبحانه وتعالى خد بالك من حاجة بقى إذا كانت جنة يا شباب وعايزين نقف وقفة هنا حلوة كده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم إذا كانت الجنة اللي هي دار النعيم اللي ما فيهاش فتن يا جماعة ولا طمع ولا معصية ربنا جعل النساء فيها مسطورات مقصورات على أزواجهن فما ظننا بدار الدنيا اللي هي دار الفتن والشهوات والمعاصي والمحرمات ازاي ان احنا نأذن بقى فيها للنساء يخرجوا في الشوارع والطرقات وفي كل مكان وخصوصا اذا كانوا اذا كانوا متبرجات نسال الله عز وجل العفو والعافيه احد الدعاه بيقول قصه جميله جدا بيقول في يوم من الايام انا القصه دي شفتها بنفسي بيقول كنا رايحين ندفن امراه فلما خرجناها من النعش بتاعها وكده عشان ننزلها القبر فجاه لقى الناس ماسكه ملايه كده وقاموا مغطين النعش وقعدوا يقولوا كل واحد يقول استر استر ما حدش يبص فاهم ازاي سبحان الله فقال لهم يا جماعه دي واحده ميته وملفوفه في الكفن بتاعها ورغم ذلك انتم حريصين جدا جدا ان انتم تستروها ومحدش يشوفها حتى وهي ملفوفة في الكفن وميتة ده لو حد شافها اصلا حتى يعني مش هقول ملفوفة حتى في الكفن دي ميتة يعني لا يمكن تفتن حد ورغم ذلك انتم حريصين جدا جدا ان انتم تستروها عن اعين الرجال وهي ملفوفة في الكفن امال ازاي بتسمحوا لبناتكم انها تخرج وهي عريانة وهي ما زالت على قيد الحياة ده الكلام ده يا جماعة ما فيهوش تناقض صح ولا لا يعني بالعقل كده يعني فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي التي في الصدور بقى أنا أسيب بنت تخرج عريانة في الشارع ولما تكون واحدة ميتة بنسترها وخايفين إن حد يشوفها الميتة اللي مش ممكن تفتن حد بنسترها عن أعين الرجال واللي تفتن الناس واللي خارجة متبرجة وهي حية وفي منتهى الجمال والحسن نسيبها تفتن شباب المسلمين نسأل الله عز وجل العفو والعافية تعالوا نشوف يا شباب إيه تاني من صفات الحور العين الجميلة جدا إن الحور العين على رأسها خمار جميل قوي النبي وصفه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري فقال صلى الله عليه وسلم ولنصيفها يعني خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها خد بالك بقى اخي العزيز اذا كان ده جمال الخمار اللي فوق راسها امال اللي لابسه الخمار شكلها ايه لما يكون الخمار نفسه خير من الدنيا وما فيها امال صاحبه الخمار كيف يكون جمالها يا سلام يبقى اذا دي اول همسه الهمسه الثانيه ان احنا بنقول للاخت اللي لسه ما لبستش حجاب لحد النهارده اذا كان الخمار من محاسن الجمال على راس الحوراء في جنه الرحمن سبحانه وتعالى فكيف تترك اختنا المسلمه حجابها وخمارها الذي امرها به النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف ايه يا شباب تاني من صفاء انا لسه عمال بشوقك للحور العين عشان بقى تجتهد وتكون ايه وتكون من اهل الجنه ان شاء الله وتجتهد وتدفع الثمن وتدفع المهر من هنا خدت بالك طب يقول جل وعلا لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان من كمال لذة الرجل بالمرأة ان ما يكونش حد اتجوزها قبله وما يكونش حد قرب لها قبله ويا سلام ويتمنى ان ما يكونش حد شافها قبله الكلام ده في الجنة الحوراء اللي انت هتاخدها وتبقى زوجتك في الجنة لحد شافها قبلك ولا حد لمسها قبلك ولا حد اتجوزها قبلك هي دي بتاعتك انت ربنا خالقها ليك انت باسمك انت وده من كمال اللذة يا شباب في تاني حر هتعمله وانت داخل الجنة بقى عايزك تتخيل منظر هتستقبلك زوجتك من الحور العين اذا كانت زوجة او اتنين او اكتر ما هو خد بالك كل واحد ليه عدد معين من الحور العين يعني يختلف عن الاخر فهتستقبلك وتغني لك يا سلام يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح إن أزواج الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط يا سلام يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وكلاهما يسبي العقول بنظمة زادت على الأوتار والعيدان وكلاهما يسبي العقول بنظمة زادت على الأوتار والعيدان يا سلام اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن ما من عبد يدخل الجنة إلا كان عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين تغنيان بأحسن صوت سمعه الإنس والجن وليس بمزامير الشيطان ولكن بتحميد الله وتقديسه سبحانه وتعالى طب يا ترى الحوراء هتغني تقول ايه عايزين نشوف بعض الكلمات اللي هتقولها لزوجها في الجنة يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي, اللي مر قبل كده عند الطبراني في الأوسط بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن أزواج الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط إن مما يغنين نحن الخيرات الحسان نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان وإن مما يغنين به نحن الخالدات فلا تمتن نحن الآمنات فلا تخفن نحن المقيمات فلا تضعن نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام طوبى لمن كنا له وكان لنا يا سلام ايه ده ان عند كله يا شباب ربنا بقى فيه لا فوق ده كله كمان ان قدر الحور العين لها قدر عظيم جدا يرتقي في درجات الجنة يقول جل وعلا وفرش مرفوعة كلمة فرش مرفوعة مقصود بها حاجتين إما يقصد به الفراش نفسه إن الأسرة ترفع فوق سطح الجنة في مكان عالي وإما يقصد بها الحور نفسهم كما كان العرب يعني يكنون عن المرأة بكلمة الفراش أو الإزار أو اللباس والرفع يشمل ثلاث حاجات يا شباب رفع قدر الحور العين كلمة وفرش مرفوعة خدت بالك يشمل رفع قدر الحور العين في ثلاث حاجات رفعهن بالجمال على غيرهن خد بالك ورفعهن عن الدنس ورفعهن عن أو رفعهن في قلوب أزواجهن لشدة الميل إليهن واضح كده يا شباب ربنا يرزقنا إياكم الحور العين طب تعالوا نشوف المادة التي خلقت منها الحور العين خد بالك من حاجة يقول أنس بن مالك الكلام موقوف على سيدنا أنس قال لو أن حوراء بصقت في سبعة أبحر لعذبت البحار من عذوبة فمها وخلق الحور العين من الزعفران قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة وإذا كانت الخلقة الآدمية التي هي من أحسن الصور وأجملها مادتها من تراب وجاءت الصور من أحسن الصور شوف النهارده واحده مثلا ممكن شاب يفتن بيها وهي في غايه الحسن والجمال وهي اصلا مخلوقه من تراب خد بالك قال الامام فما الظن بصوره مخلوقه من ماده الزعفران الذي هناك فالله المستعان فده كلام الامام رحمه الله رحمه واسعه يا جماعه يعني انا لم اقف على حديث صحيح يدل على ان الحور خلقنا من الزعفران لكن انا وردت كلام انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه وكلام الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه خد بالك من حاجه بقى ربنا يحفظك يعني بس عايزك تتخيل معايا كده لما ربنا يرزقنا واياك الجنه لما تخرج وترجع لازم تلاقي زوجتك من الحور العين قد ازدادت حسنا وجمالا وانت كمان قد ازددت حسنا وجمالا يعني يا جماعة الشاهد من هذا الكلام ان انت في اللذة اللي انت هتاخدها في الجنة ربنا يرزقنا وياكم الجنة اللذة كل يوم بتزيد يا جماعة والجمال كل يوم بيزيد اللذة بالنسبة لك وبالنسبة لها وبالنسبة لجميع أهل الجنة ربنا يرزقنا وياكم الجنة الحديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة ما هو برضه سبحان الله أعياد الدنيا هي أعياد الآخرة يوم الجمعة ده عيد المؤمنين فين في الدنيا برضه عيدنا إيه إن شاء الله في جنة الرحمن يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فتقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا طب يا شباب احنا عمالين من الصبح نتكلم بقى عن وصف الحور العين وعن جمال الوجه وجمال العين وجمال الشعر يعني الكلام ده بالنسبة لوصف الحور العين ربنا وصف الحور العين والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الحور العين طيب إذا كان ده وصف للحور في الجنة فهل يجوز من وجه المقابلة يعني هل يجوز ان احنا نوصف نساء الدنيا طبعا لا ليه لأن النبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها دي مشكلة بيقع فيها بعض الأخوات ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب إن واحدة مثلا يكون يعني في أخت زميلتها لسه لم تتزوج فتيجي بقى إيه تروح تشوفها وتقعد معاها وصعبان عليها ان اخت بالجمال ده وكده ولسه ما اتجوزتش فتروح تقول لجوزها آه ده انا ما شاء الله كنت عند اختي بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيها ويحفظها يا رب العينين الخضراء بقى والشعر الاصفر والبياض ومش عارف ايه وكنا بس عايزين ندور لها كده على زوج ربنا يكرمك لو تجتهد يعني فيجي هو يتحسر بقى وما انا ايه اللي وقعني الوقعه البيضه دي واخد بالك دي نقطه النقطه الثانيه فهي لما تقول له ايه طب ما عندكش اخ ليه؟ لا عندي طبعا تقول له مين؟ يقول لها انا فطبعا هي ايه في الوقت ده اول ما تسمع الكلمه دي تقاطع الاخت دي وخلاص مش عايز تعرفها لا تجيبها عندها ولا هي تروح لها طب وليه؟ ما نقفل باب المفسده ده لا توصفي اخت ولا اخت توصفك لان يا جماعه ال- الاسلام دين ستر يا جماعه فمحدش يوصف حد لحد يعني ما ينفعش ان انا اجي اوصف شاب او اخ ملتزم اوصفه لزوجتي ما ينفعش خدت بالك وبرضه ما ينفعش زوجتي انها توصف لي اخت تانية لا الكلام ده ما يجوزش ولذلك من الورع يا جماعه لو جات لك زوجتك وهي مش فاهمه وجايه بتقول لك ده انا في اخت ولسه هتوصف قول لها معلش بلاش ما تكمليش فاهم ازاي؟ ما يجوزش ان انت توصفي لي واحده وما يجوزش ان انا اوصف لك واحد خدت بالكم؟ طيب تعالوا نكمل يا شباب عايزين نعرف بقى مين اللي ممكن يفوز يوم القيامه ما احنا عنوان المحاضره الفائزون بالحور العين جينا بقى لبيت القصيده عايزين نعرف مين اللي هيفوز بالحور العين انا اعصق لكم حديثين هتعرفوا من خلالهم مين اللي اولا اي مؤمن بفضل الله سبحانه وتعالى ودي اول تحفه يتحف بها في الجنه اي مؤمن هيخش الجنه هيتحف بزوجتين من الحورين اول حاجه وبعد كده بقى الزياده بقى على قدر بقى الاعمال اللي عملها وعلى قدر بقى يعني ايه الخير الذي قدمه آه، لخدمه دين الله عز وجل وفي حاجات تانية آه، النبي عليه الصلاه والسلام ذكرها صلى الله عليه وسلم خد بالك من حاجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد حسن قال من كظم غيظا وفي رواية من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور شاء إيه رأيك؟ أنت حد ضايقك أو أذاك أو تعبك عمل معك أي حاجة وأنت قادر أنت تنتقم منه أو تضربه أو تعمل معه أي حاجة ورغم ذلك كتمت غيظك واستعذت بالله من الشيطان الرجيم وتركت هذا الانسان لله في الوقت دوت يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى يدعوك على رؤوس الخلائق يوم القيامه في ارض المحشر ويعرض عليك الحور العين ويخيرك من ايها شاء اللي انت عايزه ها تختار دي ولا دي ولا دي ولا دي وده عايز كلام يا ربي اختارهم كلهم طبعا ان شاء الله ربنا يرزقنا وياكم الحور العين طيب اكثر الناس حظا من الحور العين مين يا جماعه هنشوف دلوقتي يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم للشهيد عند ربه سبع خصال للشهيد عند ربه سبع خصال أول حاجة يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين يا بخته 72 ايه زوجة ايه من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين إنسانا من أهل بيته يكون قد وجبت عليهم النار فيدخلهم الجنة يا سلام يبقى أكتر واحد يفوز بالحور العين بعد الأنبياء والمرسلين طبعا من الشهداء الشهداء الشهيد له 72 زوجة من الحور العين خد بالك من حاجة كمان الحورية نفسها أول ما زوجها اللي ربنا اختاره لها في الجنة أول ما زوجها ينال الشهادة بعد قتله مباشرة تدخل بينه وبين ثوبه يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الترغيب عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا لي النجدي فوالذي نفسي بيده إنه لمن ملوك الجنة فلقوا العدو فاستشهد هذا الرجل النجدي فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فقعد عند رأسه مستبشرا يضحك ثم أعرض النبي عنه النبي قعد قدامه كده بيبتسم كده وبيضحك صلى الله عليه وسلم وبعدين أعرض وش ودى وشه إيه الناحية التانية فقال الصحابة يا رسول الله رأيناك مستبشرا تضحك ثم أعرضت عنه فقال أما ما رأيت من استبشاري فلما رأيت من كرامة روحه على الله عز وجل وأما إعراضي أنا وديت وشي الناحية التانية وأما إعراضي عنه فإن زوجته من الحور العين الآن عند رأسه يا سلام شوف يا أخي حياء النبي صلى الله عليه وسلم حديث تاني في صحيح الترغيب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول قطرة تقطر من دم أحدكم يحط الله بها من خطاياه كما يحط الغصن من ورق الشجر خد بالك بقى وتبتدره اثنتان من الحور العين ويمسحان التراب عن وجهه ويقولان الاثنين من الحور العين يقولوا ليه للشهيد قد أنى لك ويقول قد أنى لكما فيكسى مئة حلة لو وضعت بين إصبعي هاتين لوسعتاهما ليست من نسج آدم ولكنها من نبات الجنة مكتوبون عند الله بأسمائكم وسماتكم حديث ثالث أيضا في صحيح ترغيب يقول صلى الله عليه وسلم فقد رأيت زوجته من الحور العين نازعته جبة له من صوف تدخل بينه وبين جبته يا سلام شوف الإمام ابن القيم بقى بيعلق على الكلام ده بيقول إيه بيقول بقى كلام غالي قوي بس لازم تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم اسمع الكلام بقى بنصه كده يقول الإمام في كتاب حاد الأرواح وأكمل الناس فيه أي في الاستمتاع واللذة أصونهم لنفسه في هذه الدار عن الحرام أكتر واحد هيحوش نفسه في الدنيا عن الحرام هو أكتر واحد هيتمتع في الجنة بالحور العين وأكمل الناس فيه أصونهم لنفسه في هذه الدار عن الحرام فكما أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن أكل في صحاف الذهب والفضة في الدنيا لم يأكل فيها في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة فمن استوفى طيباته ولذاته وأذهبها في هذه الدار حرمها هناك اللي خلص كل الطيبات بتاعته هنا في الدنيا واستمتع بكل اللذائذ المحرمة هيحرم منها فين؟ في الجنة حرمها هناك كما نعى الله سبحانه وتعالى على من أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها فقال جل وعلا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها خد بالك قال الإمام فمن ترك اللذة المحرمة لله استوفاها يوم القيامة أكمل ما تكون ومن استوفاها هنا حرمها هناك أو نقص كمالها فلا يجعل الله تعالى لذة من أوضع في معاصيه ومحارمه كلذة من ترك شهوته لله أبدا ولذا قال الإمام ابن القيم في نونيته رحمه الله رحمة واسعة وأعفهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الفاني فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزمان ما هنا والله ما يسوي قلامة ظفر واحدة ترى بجناني هم وغم دائم لا ينتهي حتى الطلاق أو الفراق الثاني الإيمان وأعفهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الفاني فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزماني طبعا اكيد بقى الاخوات هيقولوا امال انت عمال تتكلم بقالك دلوقتي 45 دقيقه عن ما شاء الله الاخوه ليهم الحور العين في الجنه والنعيم وعمال توصف امال احنا لينا ايه سؤال وجيه صحيح امال النساء ليهم ايه لا ده ليهم كتير جدا خد بالكم بقى المولى عز وجل سوى بين الرجال والنساء في مسألة التكاليف والجزاء الأخروي يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال في إيه يا جماعة في التكاليف وفي الجزاء يقول جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أدي الاثنين هم وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ويقول جل وعلا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالأخت الصالحة في الدنيا لو دخلت الجنة إن شاء الله وكان لها زوج في الجنة إن شاء الله هيكون لها طبعا زوج في الجنة ما احنا هنقول دلوقتي اللي هيحصل هاتوا بالكم فتكون أفضل بفضل الله من الحور العين إيه الدليل على كده؟ الدليل على كده الحديث اللي احنا قلناه قبل كده اللي رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أزواج الجنة لا يغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط إن مما يغنين خدوا بالكم نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان وإن مما يغنين به نحن الخالدات فلا تمتن نحن الآمنات فلا تخفن نحن المقيمات فلا تضعن أمنا عائشة بقى بتعلق على الحديث ده بتقول إيه؟ بتقول إن الحور العين إذا قلن هذه المقالة أجابهن المؤمنات من نساء أهل الدنيا نحن المصليات وما صليتن ونحن الصائمات وما صمتن ونحن المتوضئات وما توضأتن ونحن المتصدقات وما تصدقتن قالت أمنا عائشة فغلبنهن يا سلام ما صحيح اختنا المسلمه ربنا يحفظها هي اللي صامت وصلت وتعبت وزكت وقطعت زوجها وفعلت كل هذه الطاعات لله سبحانه وتعالى والحور ما فعلتش اي حاجه فلا بد ان يفضلها الله عز وجل على الحور العين في الجنه المولى عز وجل يقول على لسان الملائكة في دعائهم للمؤمنين ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم وزي ما انتم فاكرين ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما لما ضربها زوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه فشكت الى ابيها اشتكت الزبير الى ابيها فقال لها ابو بكر رضي الله عنه وارضاه اي بنيه اصبري فان الزبير رجل صالح ما هو من اهل الجنه يا جماعه فان الزبير رجل صالح ولعله ان يكون زوجك في الجنه خدوا بالكم من حاجه بس طبعا بشرط ان هو يكون مؤمن وهي تكون اصلا مؤمنه يقول حذيفه ابن اليمان لامرأته رضي الله عنه وارضاه إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة إن جمعنا الله فيها لا تتزوجي من بعدي فإن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا ولما خطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء فأبت رفضت وقالت سمعت أبا الدرداء يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المرأة لآخر أزواجها في الجنة ثم قال لها أبو الدرداء فإن أردت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تتزوجي من بعدي قال الألوسي رحمه الله رحمة واسعة ويؤيد هذا المعنى كون أمهات المؤمنين زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة مع كون أكثرهن كن قد تزوجن قبله صلى الله عليه وسلم يعني أكثر النساء اللي تزوجهم النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين اغلبهم كانوا متجوزين قبل النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا الوحيده البكر اللي جوزها النبي مين يا جماعه عائشه رضي الله عنها وارضاها ورغم ذلك ورغم ذلك هن جميعا زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم في جنه الرحمن ايه الدليل على كده حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها اللفظ واضح نعيده تاني أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها يبقى آخر واحد هو ده اللي يكون إيه هيكون زوجها في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى طب النقطة الثانية الجميلة قوي قوة الرجل في الجنة بكم رجل ودي نعمة بقى من النعم التانية بقى الجميلة التي ينعم الله عز وجل بها على أهل الجنة قوته يا جماعة بقوة 100 رجل يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه ابن عباس وهو في السلسلة الصحيحة قال كنا يا رسول الله أنفضي إلى نسائنا في الجنة كما نفضي إليهن في الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم إي والذي نفسي بيده إن الرجل لا يفضي في الغداة الواحدة إلى مئة عذراء مئة عذراء مئة واحدة في الجنة شوف قد إيه ويعطى قوة 100 رجل كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إن أحدهم في الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع 100 رجل شوف قد ايه فزي ما ربنا وده برضه سؤال كان جميل جدا ان ال- ال- الرجل في الجنه ممكن يكون ليه زوجتين وثلاثه وعشره واثنين وسبعين طب والمراه هيبقى ليها زوج واحد يعني يبقى هي- زوجها في الدنيا هو زوجها في الجنه طب ايه الميزه اللي في كده الميزه اللي في كده ان زي ما ربنا عدد للزوج الشهوات والزوجات تعددت للمرأة من أهل الدنيا في زوجها القدرات فقدرته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يفضي في الغداة الواحدة إلى مئة عذراء شفت ايه؟ يبقى له قدرات كبيرة جدا جدا مع زوجته المؤمنة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى ولذلك عايزين نوجه بقى أختنا المؤمنة ربنا يحفظها بنقول لها أحسني إلى زوجك لأن خدي بالك من حاجة لأن أنت لو أذيتي زوجك في الدنيا الحور العين نفسها هتدعي عليك خدي بالك حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو بخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا يبقى الحور العين بنفسها بتتولى الدفاع عن هذا الزوج طيب يبقى احنا نخرج من النقطة اللي فاتت دي بحاجة مهمة جدا ان نساء الدنيا لها زوج من اهل ايه؟ من اهل الدنيا يف- يكون في الجنة ان شاء الله بمعنى انها لو ما اتجوزتش في الدنيا او اتجوزت وطلقت وفضلت مطلقة كده عايشة كده بلا زوج لحد ما ماتت برضه في شباب تاني ما زي ما قلنا ما اتجوزوش او اتجوزوا وطلقوا وفضلوا كده لحد ما ماتوا ربنا يجمعهم في الجنة يبقى ده زوجها وهي زوجته وزي ما قلنا يا جماعة ان هي هتبقى اجمل من الحور العين كما جاء في بعض الاثار وان كانت ضعيفة هيبقى اجمل هتبقى اجمل من الحور العين بسبعين مرة وتفضل على الحور العين كما قالت امنا عائشة فغلبنهن خدت بالك لان انت الذي كلفتي وصبرت على آه، متاعب العباده والصلاه والصيام ومشقه الحج ومشقه ال- آه، دفع الصدقه والخمار والنقاب وتعبتي فربنا بيجزي لك العطاء في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. طب تعالوا نشوف بسرعه كده حال ادنى اهل الجنه مع الحور العين. حديث رواه مسلم واحمد واللفظ لاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم آه، حينما يتحدث عن ادنى اهل الجنه منزلا قال هو رجل صرف الله عز وجل وجهه عن النار قبل الجنة خدوا بالكم فهو يمشي على الصراط فهو يكبر مرة ويمشي مرة وتسفعه النار مرة مرة يمشي ومرة يقع ومرة النار ايه تلسعه قال فإذا ما مر من على الصراط نظر إلى النار وقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله عز وجل ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيغرس الله له شجرة شجرة من الذي غرسها مالك الملك وملك الملوك فيغرس الله له شجرة فينظر إليها فلا يصبر فيقول يا رب أدنني من تلك الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول له جل وعلا عبدي ألا إن أعطيتك ما تريد لا تسألني شيئا غير ذلك فيقول وعزتك وجلالك لا أسأل شيئا غير ذلك فيقربه الله عز وجل من تلك الشجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها شوية يا جماعة وربنا يغرس الشجرة تانية أجمل من الأولى فلا يصبر يا رب يا رب ماذا تريد يا عبدي فيقول يا رب أدنني من تلك الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول جل وعلا عبدي ما أغدرك ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل شيئا غير ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وربه يعذره لأنه يرى إيه ما لا صبر له عليه حاجة يا جماعة ما يتصورش عليها فيقربه الله عز وجل والعبد أيضا يعطي العهود والمواثيق ألا يسأل شيئا غير ذلك فإذا ما وقف تحت ظل الشجرة الثانية يغرس الله له شجرة ثالثة لكن إيه في موقع استراتيجي بقى فين على باب الجنة ربنا يرزقنا وإياكم الجنة فيقول يا رب يا رب فيقول عبدي ما أغدرك ألم تعطي عهودا المهم في النهاية إيه يقربه إيه من ظل إيه تلك الشجرة الثالثة أول ما يجي يا جماعة في ظل الشجرة الثالثة ديت يسمع صوت نعيم أهل الجنة فيقول يا رب يا رب فيقول ماذا تريد يا عبدي فيقول يا رب أدخلني الجنة فيقول له جل وعلا خد بالك بقى من حاجة فيقول له جل وعلا عبدي ما الذي يصريني منك يعني ما الذي يرضيك مني حتى ينقطع سؤالك عني عايز ايه بالظبط أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يسألوه مما ضحكت يا رسول الله قال أضحك لضحك رب العزة فإن العبد لما قال له أتستهزئ بي وأنت رب العالمين قال له جل وعلا إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر في الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيدخله الله الجنة ربنا فإذا دخل الجنة قال هذا لي كل ده بتاع أنا معقولة قال فيقول الله عز وجل له تمنى اطلب اللي انت عايزه فيتمنى خد بالك بقى شوف رحمة ربنا فيتمنى العبد ده فيتمنى ويذكره الله يعني فوق ده كله العبد يقول طب يا رب انا عايز كذا وعايز كذا وكذا وكذا ويطلب اللي هو عايزه وربنا يذكره يقول له لا واطلب من كذا واطلب كذا ده ربنا اللي هيقول له قال ويذكره الله سل من كذا وكذا اطلب كذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأماني خلاص بقى تعب من كتر ما بيطلب فاهم ازاي؟ قال الله عز وجل هو لك وعشرة أمثاله إيه رأيك؟ كل اللي أنت طلبته لحد ما تعبت من كتر الطلبات كل دوت ليك وفوق ده كله إيه؟ وعشرة أمثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخل الجنة هو ده الشاهد بقى فيدخل عليه زوجتاه من الحور العين فيقولان له الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك فيقول هذا الرجل ما أعطي أحد مثل ما أعطيت ده ما حدش بقى خد اللي انا ايه قد اللي انا خدته وده مين يا جماعه ده ادنى اهل الجنه مع الحور العين تعالوا نختم درس الليله ده يا شباب الشباب اللي لسه ما اتجوزتوش ونفسي والله ان ربنا يرزقهم جميعا العفاف ونفسي ربنا يرزق كل اخواتنا العفاف ويجمع الصالحين مع الصالحات يا شباب تعالوا نشوف بعض المواقف ونختم الدرس ده ببعض المواقف لسلفنا الصالح تجاه الحور العين القصه الاولى يقول احمد بن ابي الحواري وهو تلميذ أبي سليمان الدهراني رحمه الله جميعا رحمة واسعة يقول دخلت على شيخي فرأيت في وجهه سرورا يبتسم وهو بمفرده وعليه مظاهر البهجة والفرح فقلت ما الذي حصل لك أيها الشيخ الكريم قال سأخبرك بشرط ألا تخبر أحدا بعدك إلا بعد موتي ما تقولش لحد على القصة دي إلا بعد ما أنا بموت قال كنت نائما بعد الظهر في القيلولة وإذا بحورية من حور الجنة أجمل من الشمس وأبهى من القمر تقول أبا سليمان تخطبني وتنام وأنا أربى لك في الخدور أي في خدور الجنة منذ خمسمائة عام يقول أبو سليمان فوالله لا زال عذوبة حديثها وكلامها في أذني إلى الساعة فأنا أستحضر هذه اللذة وهذه البهجة لتلك الحوراء الجميلة القانتة الطيبة الخيرة الكريمة فلذلك ترى علي أثر هذه البهجة أتخطب مثلي وعني تنام أتخطب مثلي وعني تنام ونوم المحبين عنا حرام لأنا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام أتخطب مثلي وعني تنام ونوم المحبين عنا حرام لأنا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام القصة الثالثة ذكرها ابن أبي الدنيا عن أبي سليمان الدهراني أنه قال كان شاب بالعراق يتعبد فخرج مع رفيق له إلى مكة فكانوا إذا نزلوا فهو يصلي وإن أكلوا فهو صائم فصبر عليه رفيقه ذهابا وإيابا فلما أراد أن يفارقه قال له يا أخي أخبرني ما الذي هيجك على العبادة لتلك الدرجة التي رأيتها قال له الشاب لقد رأيت في النوم قصرا من قصور الجنة وإذا لبنة من فضة ولبنة من ذهب فلما تم البناء إذا شرافة من زبرجدة وشرافة من ياقوت وبينهما حوراء من الحور العين قد أرخت شعرها عليها ثوب من فضة ينثني معها كلما تفنت فقالت جد إلى الله في طلبي فلقد والله جددت إليه في طلبك فهذا الذي تراه في طلبها قال أبو سليمان هذا في طلب حوراء فكيف بمن قد طلب ما هو أكثر من ذلك آخر قصة أختم بيها القصة دي بيحكيها الشيخ سعيد بن مسكر أحد الدعاة في بلاد المملكة السعودية حفظه الله عز وجل يقول في أحد الأشرطة عن الجنة يقول وهو يحدث عن أحد الثقات أن شابا عمره ستة عشر عاما كان يحفظ القرآن ويواظب على الحضور إلى المسجد فمرض هذا الشاب وكان عمه يمرضه فمات ذلك الشاب فغطاه عمه الذي كان يسهر معه في مرضه حتى تأتي صلاة الظهر فيخرج إلى الناس فيجهزونه معه للدفن فغلبته عينه فنام فرأى في نومه ذلك امرأة تدخل عليه الحجرة ومعها نساء ما رأى أجمل منها فتقول له نسألك بالله جل وعلا أن تقوم إلى هذا الشاب فتغسله فقال لها من أنت ومن معك قالت له نحن نساؤه من الحور العين منذ فارق الدنيا ونحن على أحر من الجمر في انتظاره وأنت تنام عنه ولا تغسله سألناك بالله إلا كنت وغسلت الشاب ودفنته يقول عمه فاستيقظت وإذا بالغرفة ريح طيبة ما شممت مثلها قط قال فخرجت إلى الناس ودعوتهم لتغسيل الشاب فدخلوا الغرفة فقالوا ما هذه الريح الطيبة التي لم نشم مثلها قط قال هذه ريح الحوراء فقص عليهم القصة فترحموا عليه جميعا وأخذوا يدعون له بكل خير فدي كانت يا شباب هدية لكل الشباب اللي لسه ما جوزوش وكل الأخوات اللي لسه ما جوزوش نسأل الله عز وجل أن يرزقهم جميعا العفاف وإن لم يتيسر الشباب فإن شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم ويجبر كسرنا وكسركم في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الدرس يا شباب كان بعنوان الفائزون بالحور العين ومن ثم أيضا الفائزات بأزواجهن في جنة الرحمن سبحانه وتعالى يعني عايزك تقعد مع نفسك الليله دي وتقعدي مع نفسك الليله دي وتسال نفسك يا ترى فعلا انا استحق ان ربنا يكرمني في الجنه بالحور العين وانت كمان تسالي نفسك يا ترى انا استحق ان ربنا يكرمني بزوج من ازواج المؤمنين في جنه الرحمن سبحانه وتعالى لازم يا جماعه نقدم اي حاجه ان احنا تبيض وجوهنا امام الله يوم القيامه يعني نقف وقفة المحاسبة تشوف أخبارك إيه مع الصلاة أخبارك إيه مع قيام الليل أخبارك إيه مع ذكر الله سبحانه وتعالى مع القرآن مع طلب العلم مع الدعوة إلى الله عز وجل كما قال الإمام ابن القيم من أراد المنزلة العليا في الجنة فلا بد أن يكون في المنزلة العليا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نفس الكلام بقوله لكل أخت ربنا يحفظك ويبارك فيك إذا كنت فعلا عايزة ربنا يكرمك بالجنة وزوج في الجنة فين الخمار وفين النقاب فين الحجاب فين الالتزام بسلوكيات الحجاب الحجاب ده ما هوش النهايه يا اخوات احنا قلنا اكتر من مره الحجاب دوت هو البدايه اتحجبتي ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك ما شاء الله طيب نشوف بقى الحجاب بيتطلب منك ايه بيتطلب منك حاجات كتيره جدا وارجع بقى للدرس اللي هو وماذا بعد الحجاب درس مهم جدا والدرس اللي قبليه اختها واقفه مع النفس الدرسين دولت يعني بهديهم لكل اخت مسلمه انها لازم تسمعهم ان شاء الله وربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا ونسال الله عز وجل ان يرزق كل اخ بالحور العين وان يرزق كل اخت بزوج في الجنه وان يرزقكم جميعا بالزواج في الدنيا قبل الجنه يعني ربنا يجمع لكم الزواج في الدنيا والزواج في الجنه ان شاء الله جل وعلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله